أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى ما في برنامجكم أسئلة عن الإيمان أعزائي في هذه المرة لا يسعني إلا أن أذكر ما قالها ما قاله النبي داود عليه السلام عينا الرب نحو الصديقين وأذناه إلى صراخهم صلاتي وطلبتي وتضرعاتي في هذه المرة أنه يا رب أنر بوجهك علينا وأعنا أن نعرف الحق لأن نعلم أنك أنت كلي القدرة وكلي المعرفة وكلي الوجود آه ونرحب أيضا في وجود جناب القمص معنا جناب القمص زكريا شكرا لوجودك معنا في هذه الفرصة ولنا أسئلة كثيرة استلمناها في هذه المرة ستكون هذه آخر حلقة آه نكمل فيها موضوع الناسخ والمنسوخ والسؤال الذي آه أكثر سؤال تردد في هذه المرة ما هي خطورة الناسخ والمنسوخ على القرآن والإسلام أيضا
أنا بعتقد أن ده بيت القصيد يعني نعم
لأن أنا تقابلت مع أحباء كثيرين من المسلمين وفتحت معهم حوار حول هذا الموضوع فكانت الاستجابة بتاعتهم باردة مم.
يقول لك ده موضوع تافه آه، ما يعملوش قيمة في الإسلام ولا في القرآن مم.
تافه إزاي؟ أنا شخصيا من وجهة نظري شايف إن ده موضوع خطير نعم.
خطير للغاية وعلى الأقل عندي خمس خطورات لهذا الموضوع على القرآن وعلى الإسلام نعم
الخطورة الأولى تعارض فكرة النسخ والتبديل والتغيير مع علم الله السابق الله عنده علم نعم بالأمور قبل ما تحصل طب لما يبقى ربنا عمال يغير في كلامه كل شوية طب هو ما كانش عارف الأمور راح تنتهي إلى إيه ويديها مم.
ويقولها فكون ان احنا نقول ان ربنا كل شويه يغير كلامه وكل شويه ينسخ اللي فات وهيجيب الجاي يبقى ده يعني حاشا لله اه يعني طعن في صفه من صفات الله العظمى وهي انه ايه مطلق المعرفه نعم واخد بال حضرتك يقول لك ايه يقول لك لا ما هو ده بالتدرج عشان خاطر الناس تدريج ناس تدريج الله بيعطي الكمال والانسان يوصل خطوه خطوه نعم لكن الله بيعطي قاعده الكمال مشرع شريعه الكمال اما كل انسان يوصل للكمال بالتدريج حريته لكن الله ما يقعدش يقول كده يقول لك لا لا لا دي غلط لا دي نسخناها امبارح لا هندي احسن منها الكلام نفسه فيه خطوره كبيره على نعم.
النقطه الاولانيه دي الحاجه الثانيه او الخطوره الثانيه اللي ينبغي ان احنا ناخد بالنا منها تعارض الناسخ والمنسوخ مع ايه مهمه جدا في القران وهي سوره الحجر ايه رقم تسعه نعم اللي بتقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا وإنا له له لحافظون.
لحافظون طيب لما هو حافظ الذكر ازاي يتنسى منه حاجات مم.
ويا ريت بس يتنسى ده بينسيها الله هو بيحفظها ولا بينسيها وما ننسخ من آية أو ننسها ينسخ يعني يبطلها طب فين حفظها مم.
ننسها قال طب فين حفظها فالموضوع ما هواش بالبساطة اللي الإنسان المسلم عشان يريح ضميره يقول لك ده موضوع تافه ده مش هيأثر مش هيأثر في إيه؟ ده مأثر في عمق الإيمان نعم إيمان بالله إيمان بصفات الله إيمان بمعرفة الله إيمان بقدرة الله إن هو يحفظ كلامه وما يضيعش ولا يتنسيش مم.
يبقى اذا الاخ اللي بيقول لي ان ده موضوع تافه واحده من اتنين يا اما ان هو بيخدر ضميره يا اما ان هو عارف الخطوره بس مش عايز يبان قدامي انه مهزوز مهم.
او ان في خطوره ولو كان هو بيخدر ضميره تبقى دي مصيبه
أنا أذكر آية تقول هلك شعبي لعدم المعرفة ايوه نعم ولو كان هو بيضحك على الناس بهذه الموضوع ما بقتش المصيبه مصيبه مهم.
بقت فاجعه نعم
واخد بال حضرتك نعم يبقى اذا الخطوره الاولى طعن في صفات الله خاصه صفه علم الله المطلق علم الله المطلق نعم
والخطورة الثانية اللي قلناها انه ضد قدرة الله ال ال ال انه يحفظ كلامه وهو كلي القدرة سبحانه وهو كلي وتعالى القدرة نعم شوف حضرتك طيب نيجي للخطورة الثالثة والحقيقة الحتة دي عجبتني قوي قوي من أستاذ دكتور اسمه الأستاذ الدكتور عبد الفتاح محمود إدريس مهم.
الراجل ده كاتب مقال عن النسخ في موقع الازهر على الانترنت فبيقول فيه بالنص الواحد بيقول خطوره اخرى بالغه يقول ان ان من اوصاف القران من اوصاف القران نعم ايه كتاب احكمت اياته مهم.
والاحكام ينافي النسخ عكس النسخ
وي... ده هو كلام الراجل مم.
والإحكام ينافي النسخ وينافي ما قد يقع في الوهم منافيا لجلال الله من تردد مهم.
أو ارتياب نعم فيما يحكم به يبقى أحكمت آياته القرآن أحكمت آياته يبقى ما هيش بتتغير هل هذه المقالة موجودة الآن يعني لو أنا أردت أنه أتحقق من كلام جنابك الآن ممكن أشوفه بعيني المشاهد هو قاعد قدام التلفزيون دلوقتي نعم وهو قدامه الكمبيوتر نعم يكتب يطلع الانترنت واكسبلورر ويكتب www.alazhar.com يعني في موقع على ال- الإنترنت موقع الأزهر نفسه طلع.
وهذه المقالة موجودة بس في موقعين في الازهر نعم في الازهر HIR ده موقع ما لا- فيش ليس له علاقة في الأزهر نعم لا هو ليه علاقه بالازهر بس من ناحيه المباني ومش عارف ايه وبتاع نعم، ده حاجات يعني لكن الازهر HR على طول الازهر نعم شكرا لهذا التوضيح
في باب مفاهيم اسلاميه نعم وبعدين يكتب في السيرش النسخ نعم هيطلع له مقال هذا الرجل مم.
ويشوف الكلام ده نعم
يبقى دول ثلاث انواع من الخطورات البالغه فضل كمان خطورتين نعم الخطورة الرابعة اللي أنا عايز أوجه نظري ليها اللوح المحفوظ نعم يعني اللوح المحفوظ اللي من الأزل كتاب مبين في ليح في لوح إيه؟
محفوظ محفوظ مهم.
اللوح المحفوظ ده فيه الناسخ ولا فيه المنسوخ؟
مم.
ولا يجمع بين الاثنين يعني ربنا منذ الازل واللوح المن- المحفوظ منذ الازل نعم فيه الاثنين ولا في واحد تعددت الاراء ما انا عمال اعمل ابحاث ودراسات لان ده حوار مهم.
لان انا بحترم العقل وكلامك يتنافى أو ينفي موضوع النسخ
اللوح المحفوظ نعم يعني يعني في النسخ نعم بص حضرتك يقول القرطبي في تفسير سورة الرعد آية 39 يمحو الله ما يشاء مهم.
وعنده أم الكتاب نعم يمحو وعند أم الكتاب فبيفسرها القرطبي بيقول أم الكتاب هو اللوح المحفوظ نعم
وبيضيف بقى الحته اللي جايه دي الذي لا يبدل ولا يغير مم.
اه اه يبقى ال- النسخ حصل في ايه بقى لما اللوح المحفوظ لا يبدل ولا يغير اللوح المحفوظ ده بتاع ربنا مم.
مش هما بيقولوا إن ده بتاع ربنا نعم طب لا يبدل ولا يغير يبقى اللي كان بيتبدل ويتغير ده ايه بقى علامة استفهام كبيرة قوي ويلزمنا ولا ما يلزمناش يلزم المس- نعم.
المسلم ولا ما يلزموش نعم
مشكلة مشكلة خطيرة سؤال خطير جدا خطير تاني واحد تاني غيره هو نفسه القرطبي يكمل ويقول ايه وقد قيل انه يجري فيه التبديل يعني لا يبدل ويجري فيه التبديل ما ترسونا على حال مشكلة ال- الكتب الإسلامية يا عزيزي إن يقول لك الرأي والرأي المضاد مه.
وبعدين ينهي لك الكلام ويقول لك ايه الله اعلم الله طب احنا عارفين إن الله اعلم ما احنا عايزين كلام من عند ربنا نعم
خد بال حضرتك نعم فدي قضيه ومشكله بص يا عزيزي الطبري وهو شيخ المفسرين في تفسيره لنفس الايه يقول الكتاب كتابان كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت والكتاب الثاني ام الكتاب شفت التبريرات والتخريجات بتوقع في اخطاء يعني ربنا عنده نسختين نسخه قديمه ونسخه معدله يعني هيخلوا الناس تتكلم كلام مش معقول يعني الموضوع خطير مم.
وهل له حل دي مشكلة نعم آخر خطورة يعني احنا قلنا دلوقتي أربع خطورات نعم خطورة تتعارض مع علم الله نعم المطلق خطورة تتعارض مع قدرة الله المطلقة نعم خطورة تتعارض مع ايه تاني لسه قايلها دلوقتي آه، تذكرت عن آه، أن كتاب أحكمت آياته آه، أحكمت آياته الإحكام لا ده مش إحكام بقى ثم اللوح المحفوظ خامسا بقى اصطدام هذه الآية بتاعت ينسخ وينسي آه، مع أخطر آية في هذا الموضوع أخطر آية في هذا الموضوع آه، الآية دي موجودة في سورة النساء آية 82 مه.
بتقول تحدي لو كان من عند الله من عند غير الله لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كثيرا لو كان من عند شوف شوف مم.
فعل شرط وجواب شرط فعل الشرط ان كان من عند غير الله
لوجدوا فيه اختلافا جواب الشرط لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نعم طيب احنا دلوقتي بشهادة العلماء بتوع علم الناسخ والمنسوخ لقينا 71 آية أو 71 سورة فيها اختلاف ال 71 سورة بتمثل 62 و28 من 100% من القرآن
62%
62% وأكثر فيها اختلافات في اختلافات ألا يعتبر هذا اختلاف كبير وكثير مم.
اختلاف كبير وكثير فأدي جواب الشرط إذا السؤال الذي يطرح نفسه بشدة على كل عقل مفكر ويحترم عقله فعل الشرط إيه رأيه؟
نعم جواب الشرط عندنا نعم هناك اختلافات كثيرة بشهادة علماء الناسخ والمنسوخ فإذا كانت هناك اختلافات كثيرة يبقى إذا الكتاب ده إيه؟ أنا أتركها لذكاء المشاهد عشان خاطر يجيب حتى لا يقال أننا نطعن في معتقدات الناس لكن كل اللي بنبغيه أن الإنسان يفكر ويحط ويعرف بيحط رجله على الصخر ولا لا سيد المسيح قال حاجه جميله قوي مم.
قال اشبه الذي يسمع كلامي ويعمل به بإنسان بنى بيته على الصخر مم. لطيف على الصخر مم.
متين نعم ثابت تأتي العواصف والرياح والأمواج والع... وهو ثابت الإنسان اللي بيبني بيته على الرمل من أول شوية هوا يقلبوه مم.
سؤالي لأحبائي المسلمين بتبني إيمانك على أي أساس مم.
أساس ثابت ولا أساس مزعزع وبعدين دي حياة يا عزيزي الفاضل نعم وهذا الحديث أقوله لأحبائي المشاهدين حياة الإنسان أثمن من أي شيء في الوجود نعم يعني يقول الكتاب عندنا يقول إيه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله مهم.
وخسر نفسه نعم
نفس غالية وثمينة مم.
يعني ح- الواحد هيروح فين بعد ما يموت هيروح فين يعرف مكان هيروح هيروح في حاجة م- على غير يقينية يا ترى كده ولا كده وقيل وقيل وقيل تقول وكأنك تعلم إلى أين تذهب بعد الموت
الم- السيد المسيح رسم لنا طريق الخلاص والحياة الأبدية نعم وبرحمة الله مم.
وبنعمة المسيح نعم يكون لنا حياة أبدية وإلا لازمة وجود المسيح إيه؟
مم.
مش كده برضه؟
نعم فعشان كده اللي أنا بقى أقوله لأحبائي المسلمين نداء أقوله أخيرا لإخواني المسلمين بعد هذا الشرح الطويل لقضية الناسخ والمنسوخ وهي من أخطر المواضيع في الإسلام ولا ينبغي تجاهلها والواحد يعمل زي النعامة يحط راسه في الرمل وكأن مفيش مشاكل مم.
لحد ما يأتي الصياد والخطر الداهم نعم
ألا يتفضل أحد علماء الدين الإسلامي من توضيح هذه الإشكاليات الخطيرة اللي قالت عليها مجلة الأسبوع القاهرية أن القرآن يناقض بعضه بعضا ده اللي استشفته من مناقشة موضوع الناسخ والمنسوخ وعلقت عليه القر... إن القرآن يناقض بعضه بعضا وينسف مضامينه وأصوله من أساسها من قال هذا؟
عمرو ناصف في مجلة الأسبوع القاهرية صدرت في 19 يناير 2004 نتيجة لمشاهدته البرنامج الأول لبرنامج الحياة ت- تلفزيون الحياة فقال إن خلاصة مناقشة موضوع النسخ والمنسوخ بيؤدي إلى أن القرآن يفيد أن القرآن يناقض بعضه بعضا وينسف مضامينه وأصوله من أساسها مم.
أنا بقى أصلي أن ربنا يعطي انفتاح للأذهان وتغيير واستنارة في القلوب عشان الإنسان يعرف الحق والحق أثمن من كل شيء نعم والسيد المسيح قال كده وتعرفون الحق والحق يحرركم فطلبتي من أعماق قلبي إلى أحبائي المسلمين أنهم يفكروا من أجل خلاص أنفسهم من أجل حياتهم الأبدية لينالوا حياة وينالوا حياة أفضل يفتشوا فتشوا الكتب التي تظنون أن لكم فيها حياة أبدية يفتش يعني شخصية المسيح في الكتاب ال- في القرآن أظن الأوصاف اللي اتقالت فيه ما فيش ما اتقالتش لحد تاني نعم
يتعرف على شخص المسيح من واقع القرآن شوف صفاته شوف حياته يصنع من يخلق من الطين طيرا يشفي الأكمه والأبرص ويقيم الموتى مم.
بشهادتهم ليس مكانه في مقبرة على الأرض نعم.
ولكن رفعه الله حتة إن هو صلب ولا ما صلبش وشبه له وما شبهش موضوع احنا قتلناه بحثا في البرنامج الأول نعم لكن على الأقل موضعه فين نعم وموضع غيره فين مم.
فيبقى الإنسان يتبع مين فاهم؟ عشان خاطر ينور له عينيه ويعرفه وياخده حيث هو نعم
أنا نفسي يكون برنامجك يتسع ان احنا نرفع صلاه وطلبه لاجل احباء المسلمين في اي وقت بس قبل ما تنهي البرنامج بحب ارفع صلاه وطلبه لاجل اخوتي المشاهدين لهذه الحلقات نعم آه، نشكر جنابك لهذه ال- آه، الأفكار والحقائق التي قد تغير آه، جذور ومعرفة كثيرة عند الكثيرين امين وصلاتي إلى الله أن يظهر الحق امين لأن كل إنسان يطلب الله الله هو آه، إله محب ويحب خليقته آمين.
لأنه هي أعز خليقة أكرمها الله هو الإنسان تمام فأتفق معك مع هذا ولنرفع صلاتنا معا إلى الله امين تفضل.
آه، قدامنا وقت كتير آه، نصلي عشان خاطر آه، ولا تتيح لي قد ايه ص- معنا وقت؟
معنا لسه لا زال برنامجك.
معنا خمس